انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
ما تيجوا معايا في رحلة مع رانيا مين فينا يقدر ينكر إن جملة تطلع رحلة كانت وما زالت من أكتر الجمل اللي بترفع هرمون السعادة عند أي حد فينا أنا النهاردة جاية أخدكم معايا في رحلة رحلة في قطر الحياة هنرجع من أول محطة فيها وهنفتكر مع بعض كل ذكرياتنا الحلوة والصعبة استنوني في رحلة مع رانيا على تسعينات اف ام
رحلة مع رانيا مع دكتور رانيا مسعد كل يوم ثلاث الساعة أربعة ونص على تسعينات FM
مساء الخير على كل مستمعينا من كل مكان على راديو تسعينات FM انا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا هدفنا هو نشر الوعي وتحسين حياتنا للأفضل وتفادي أخطاء الماضي اللي كلنا وقعنا فيها حلقتنا النهاردة هتكون عن الحل السحري لكل مشاكلنا حلقتنا النهاردة هتكون عن قوة التقبل وليه في مشاكل كتير في حياتنا مش بتختفي إلا لما بنكون خلاص استسلمنا من ناحيتها ليه مشاكل كتير في حياتنا بتفضل موجودة لحد ما نتقبلها وبعد ما نتقبلها بتبدأ تختفي عندي ليكم سؤال قبل الفاصل كم مرة كان عندك تمسك بهدف معين وحياتك واقفة عليه حرفيا وقعدت تسعى عشانه سنين وما حصلش أو ما تحققش وأول ما فقدت الأمل فيه وما بقاش فارق معاك بجد جالك لحد عندك على طبق من دهب تقدروا تبعتوا لنا إجاباتكم أو تتواصلوا معانا على أرقامنا 01000 4278894 تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية
خليني في حضنك يا حبيبي ده في حضنك بهدى وبرتاح انا كل مشاعري معاك راحوا وكمان قلبي لقلبك راح وانا بضحك وافرح من قلبي غير لو جنبنا كانوا عليك لو تبعد عني ولو ثانية بتجنن يا حبيبي عليك وبتحلى الدنيا في عيني وانا جنبك فما تبعدنيش حبك فعلا بيخليني اتمسك بالدنيا واعيش وفي قربك بيروح خوفي وده وعد وملزم انا بيه مهما تكون يا حبيبي ظروفي قلبك عمري ما هاجي عليه انا مكسب عمري اني قابلتك غيرت في عيني الايام طمنتني عالباقي في عمري حققت لي كل الاحلام اول ما عيونك دي بشوفها مش بعرف اشوف غيرها خلاص انت هديت ربنا ليا انت حبيبي واغلى الناس وبتحلى الدنيا في عيني وانا جنبك فما تبعدنيش حبك فعلا بيخليني اتمسك بالدنيا واعيش وفي غربك بيروح خوفي وده وعد وملزم
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل أنا رانيا مسعد دكتورة في الصحة النفسية وده برنامج رحلة مع رانيا تعرف إن التقبل هو قاعدة الحياة الأولى والأساسية؟ تعرف إن التقبل هو مفتاح كل أبواب الحياة اللي وقفت قدامها ومعرفتش تفتحها؟ تعرف إن التقبل هو الحلقة المفقودة اللي فضلت سنين مش عارف توصلها ولا عارف هي إيه ولا عارف توصلها إزاي؟ التقبل بقى لكل حاجة سواء أشخاص أحداث معتقدات أو أقدار أو حتى ابتلاءات تقبلك لكل ده هو سر الحياة السعيدة طب تعرف إن كل مشكلة عايشة جواك ومش عارف تتخلص منها هتفضل تظهر لك على هيئة ظروف ومواقف وأشخاص وهتفضل تتكرر معاك لحد ما تتقبلها وأول ما تتقبلها صدقني مش هتقابلها تاني زي مثلا شخص مختلف عنك وانت مش متقبل اختلافه اعرف انه اثار جواك مشكله لسبب مثلا اما نفسك تبقى زيه او مش عارف تبقى زيه او مش قادر او انك عندك مشكله جواك مع اختلافه زي مثلا رفض لسلوكه عشان حاجه تعرضت لها مشابهه وانت صغير مثلا موقف كان صعب ولحد دلوقتي انت مش عارف تتخلص منه فتبص تلاقي ظهر لك شخص مختلف عنك تماما ويربطك بيه رابط قوي زي انك تدخل معاه في علاقه أو إنه يكون مديرك في الشغل أو يكون حد من محيطك اللي بتحتك بيه يوميا أو حتى حد من أفراد أسرتك وتكون مضطر إنك تتعامل معاه والرابط هنا هيكون متواجد بشكل قوي علشان تاخد الدرس يعني مش هتظهر العيوب أو المشاكل دي في شخص مش فارق معاك أو احتكاكك بيه يكون ضعيف لأ هتظهر لك في حد من المقربين أو حتى شخص مضطر إنك تتعامل معاه كتير انت هنا مش مطلوب منك غير انك تتقبل اختلافه وما تنساش ابدا ان احنا اتخلقنا علشان نكمل بعض مش علشان نبقى نسخة من بعض ربنا سبحانه وتعالى اختص لنفسه فقط بالكمال مع انه كان قادر يخلقنا كلنا كاملين لكن خلقنا مختلفين علشان نكمل بعض ونحتاج لبعض ونتعلم من بعض ونحب بعض والاهم من ده كله ان احنا نتعلم ازاي نتقبل بعض تعرف ان التقبل اول مبدأ في العلوم الانسانيه يعني لو فكرت في النعم الكتير اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بيها مفيش أي حاجة من منغصات الحياة هتقدر تزعجك الحياة بطبيعتها متقلبة من حال لحال وبتحتاج دايما للرضا والتقبل علشان تقدر تتكيف مع ظروفها أي إنسان بيعيش التقبل مستحيل يلاقي إنسان أقوى منه على وجه الأرض عمرك ما هتتصل بالقوة ولا هتعرف يعني إيه قوة لا إله إلا الله أو تعرف يعني ايه القوه بنستمدها من ربنا الا لما هتتقبل نفسك وتتقبل اللي حواليك ولذلك التقبل قوه التقبل ان انا اكون اوكي بتقبل الواقع ده مش عشان استسلم لا بتقبل علشان اتوازن انت لما هتتوازن هتستقبل الفكره النورانيه اللي هتاخدك للاستحقاق الاعلى واللي انت تستاهله التقبل سلام داخلي مع رضا دايما بيلازمه الشخص الناجح مستحيل تلاقي شخص ناجح ما عندهوش تقبل طبعا ممكن تشاركونا تجاربكم في حاجات انت او انت اضطريتوا تتقبلوها في يوم من الايام علشان حد انتوا بتحبوه هستنى اجاباتكم بعد الفاصل على رقمنا 01000 4277894 فاصل وارجع لكم مره تانيه
ومشاركاني فيها يا حتي تاني ومن أيام كانت دايما معنداني لحقتيني وانا لقيتك مدفية حياتي لما اتدارت فيا سنين عمري اللي قبليكي على سنين عمري بعديكي عشان أحبك دي فترة مش مكفية مين في الحياة إلا انت ممكن أعيش عشانه حبك ده كان آخر أمل في الدنيا ليا إيه اللي حضنك ممكن أتدفى بحنانه فين اللي جنبك قلبي يطمن عليا مين في الحياة إلا انت ممكن أعيش عشانه حبك ده كان آخر أمل في الدنيا ليا إيه اللي حضنك ممكن أتدفى بحنانه فين اللي جنبك قلبي يطمن عليا
لحقتيني من التوهة اللي واخداني الوحدة اللي قتلاني من الغربة اللي جوايا من الدنيا اللي تعباني ومن أيام كانت دايما معنداني لحقتيني وانا لقيتك مدفية حياتي لما اتدارت فيا سنين عمري اللي قبليكي على سنين عمري بعديكي عشان أحبك دي فترة مش مكفية
رجعنا لكم مرة تانية أنا رانيا مسعد وده برنامج رحلة مع رانيا لاحظ كده لو في عادة مش بتحبها ورافضها لسبب ما جواك هتمشي وتصطدم بيها كتير قوي في مواقف وأشخاص مختلفة لحد ما تتقبلها افتكر إنك أول ما هتتقبل الاختلاف ساعتها بس هتنتهي المشكلة ومش هتظهر لك تاني المفاجأة بقى إن ظهور أي حاجة من اللي قلنا عليها دي سواء مواقف أو عادات أو أشخاص وتكون الحاجة دي بتضايقك جدا أو بتستفزك بشكل مبالغ هي مجرد انعكاس لحاجة تانية جواك محتاجة إنك تفتحها وتعالجها وتحررها بالتقبل يعني إيه؟ يعني أنت عارف إن رفضك لشيء ممكن يكون جاي من موقف بسيط جدا حصل لك وأنت صغير بس لسه عايش جواك مخك مخزنه وربطه بمشاعر سيئة وعلشان كده أنت رافضه فيفضل يتكرر عليك مواقف وأشخاص بتعكس لك الموقف ده بتحاول تفهمك إن في هنا مشكلة بشكل غير مباشر عشان تلفت نظرك إن في حاجة محتاجة إنك تتقبلها وتتحرر منها أول ما تحس إنك مش متقبل شخص أو عادة أو موقف اسأل نفسك هو أنا ليه مش متقبله؟ هو أنا ليه متضايق منه قوي كده؟ دور كويس جواك هتلاقي الإجابة وخلينا دايما فاكرين حاجة مهمة جدا إحنا مش آلهة ولا جلادين إحنا مش مطالب مننا إننا نحاكم حد ولا نقيم حد ولا نصدر أحكام على أي حد ولا حتى نرفض حد تخيل رفضك للأحداث والقضاء والقدر هيصعب عليك حاجات كتير قوي في حياتك وهيضيع وقت طويل من عمرك لأن في النهاية القضاء والقدر أو الابتلاء بيكون فيه اختبار واختبارك هنا هو إنك تتقبل وفقط تتقبل تتقبل الأحداث تتقبل الفقد تتقبل الخسارة تتقبل فكرة التغيير في حد ذاتها وصدقني أول ما هتتقبل الوضع كله هيختلف وهيبقى لصالحك أنت هتبدأ الأمور تشتغل لمساعدتك أنت القلق والخوف والتفكير الزايد من أي حاجة عمرها ما هتحل الموقف ولا هيعمل حماية من اللي هيحصل في المستقبل عقلك دايما هيحاول يخدعك ويصور لك المشكلة بشكل أكبر وأوسع بكتير من الحقيقة لأن الخيال أوسع من الحقيقة المشكلة بتبقى جوه العقل لوحدها متحوطة بأفكار سوداوية مدعومة بفكرة القلق والخوف الداخلي ليك أنت أما الواقع بيكون أقل بكتير لأن دايما العناية الإلهية بتكون حاضرة في أي ابتلاء أو حزن بنقع فيه لاحظ كده كم مرة استعدينا للحزن من قبل ما يحصل وحطينا سيناريو مرعب للأحداث بشكل مسبق وجات ألطاف ربنا وتدابيره غيرت السيناريو تماما وخلفت كل تصوراتك المخيفة اللي انت كنت متوقعها افتكر دايما ان المخاوف اللي جوه عقلك دي ملهاش اي اساس من الصحة وان ربنا سبحانه وتعالى بيغير كل شيء في يوم وليلة وحتى لو حصل ابتلاء بيكون لطف ربنا سبحانه وتعالى سابق كل شيء فالتقبل هو جزء أساسي من الشفاء وده بيضمن الاعتراف بالماضي مثلا وتقبل اللي حصل معاك عشان تقدر تسمح له انه يمشي من جواك وتتخلص منه ومن مشاكله اللي ممكن تفضل عايشة معاك العمر كله وانت مش حاسس أول حاجة تبدأ تركز على الحاضر والحاضر فقط اللحظة اللي انت فيها دلوقتي وده طبعا مش معناه انك تتغاضى أو تسامح ناس ممكن تكون أذتك أو ظلمتك أو تسببولك في صدمة مش ده اللي أنا بقوله المطلوب منك هنا هو الاعتراف بحقيقة اللي حصل وحقيقة تأثيره على حياتك وتقبله وإنه خلاص حصل لك علشان ينتهي لأن التقبل في معناه الغير صح الغير صريح هو إنك تتعلم تعيش اللحظة اللي أنت فيها وتتخلى عن الماضي تماما أول ما هتكون قادر على قبول حقيقة ماضيك واللي حصل معاك فيه هتبدأ تتخلص من الألم والأذى النفسي اللي سببهولك تماما ولكن بشكل تدريجي أنا عارفة إنها عملية صعبة جدا على كل حد فينا لكنها خطوة مهمة جدا علشان تتشافى من الصدمات اللي حصلت لك على مدار حياتك الصدمات اللي حصلت لك هتفضل عايشة جواك لحد ما تقرر بنفسك إنك تتعامل معاها وتتخلى عنها زي إنك تسامح نفسك وتتقبل حقيقة اللي حصل لك وتبدأ تتعلم إزاي تتخلص من الغضب والشعور بالذنب أو العار اللي شلته جواك بشكل غير واعي منك في عقلك الباطن ببساطة الماضي مش هيظهر لك كذكريات أو أشخاص أو أسماء بشكل واضح لا طبعا هيظهر لك كتصرفات ومشاعر غير مريحة وانت مش هتبقى فاهم السبب الحقيقي وراه يعني هتبقى متضايق حاسس انك مش مرتاح حاسس ان في تصرف بيستفزك لكن انت مش فاهم السبب الحقيقي وراه انت كشخص عادي مش هتعرف تربط بين الماضي وبين السلوك اللي انت بتعاني منه لان انت مش مختص لكن كل اللي محتاجه هو لما تلاحظ انك بتقوم بسلوك غير مريح او بتمر بشعور غير مريح لصحتك النفسيه باستمرار هنا ابدا التخلي عن الماضي وبطريقه مستمره كل حاجه حصلت لك ابدا اتعامل معاها بانك متقبل انها حصلت لك وتخلى عنها عندي ليكم سؤال قبل الفاصل عمرك كان عندك اهداف كتيره بتسعى لتحقيقها لكن عمرك ما وصلت لها تعال اقول لك السبب بعد الفاصل فاصل ونرجع لكم مره تانيه
I know a good deal more about you than you suspect. I know, for instance, that you're in love with a woman. It's perhaps a strange circumstance that we both should love the same woman.
كده وانت معايا بتوحش قلبي وعيني طب وانت بعيد عن عيني انا ممكن ايه جرالي ارجوك ما تغيبش ثواني ده انا وانت معايا بقيت ما بخافش عليا حبيت طعم الحنية وعشقت حياتي الجاية ومكانك هو مكاني انا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت ان الايام كده احلى معاك انا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت ان الايام كده احلى معاك قدامي وعنيك أنا كل كلامي وبقيت حابب أيامي من يومك وانت حبيب أنا لما بشوفك عمري بيحلى قصادي والعادي ما يبقاش عادي ده أنا قلبي عليك بينادي ومعاك أنا شفت نصيبي أنا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت إن الأيام دي ده أحلى معاك أنا عشت حياتي وما تأثرتش بيها غير لما لقيتك فيها وعرفت إن الأيام كده أحلى معاك
رجعنا لكم مرة تانية أنا رانيا مسعد وده برنامج رحلة مع رانيا قبل الفاصل سألتكم هل عمرك كان عندك أهداف كتيرة وبتسعى لتحقيقها لكن عمرك ما وصلت؟ تعال أقول لك السبب السبب هو إنك غير متقبل للنتيجة بشكل مسبق غير متقبل لترتيبك السبب إنك قبل ما بتبدأ وتاخد خطوة هو إنك حاطط جوه دماغك نتائج معينة ومش هتتقبل غيرها حاطط سيناريو معين ومش متقبل غيره هنا بتقع في خطأ من غير ما تاخد بالك أولا هو إنك ممكن تكون حققت نجاح بس غير اللي أنت متوقعه أو محدده بشكل مسبق يعني إيه؟ يعني مثلا أنت بدأت في مشروع وحاطط جوه دماغك إنك لازم تحقق مكسب مادي كبير أو مكسب مادي معين خلال فترة زمنية معينة أنت برضو اللي محددها اللي بيحصل هنا ان انت ما تحققش هدفك ده في الفترة اللي انت كنت محددها من قبل ما تبدأ فيحصل لك إحباط وتأنيب وإحساس بالفشل وده يخليك توقف السعي وتحس إن تعبك خلاص راح على الأرض ده غير إن ثقتك بنفسك اللي بتقل وطموحك اللي بيضعف مع إن أنت لو حسبتها صح ممكن تكون كسبت حاجة تانية يعني مثلا ممكن تكون كسبت انتشار ممكن تكون كسبت خبرة كبيرة في الوقت ده تخليك شاطر في المجال ده فتقدر تبدأ فيه تاني بشكل تاني كسبت اسم مثلا ووضع معين هنا انت وقعت في الفخ نفسه بتاع, بتاع عدم التقبل يعني تعالى كده نحسبها بطريقة تانية لو انت تقبلت النتيجة وكنت راضي تماما عن اللي حصل معاك ايه اللي هيحصل ده كان هيساعدك على الاستمرار وانك تكمل وسعيك يفضل دايما موجود طول الوقت وبعد مدة زمنية من اللي انت حققته كنت هتبدأ فعلا تحس بالمكاسب المادية اللي انت كنت مستنيها لكن عدم تقبلك للنتيجة بشكل مسبق وتسرعك خلاك توقف سعيك وأحبطك نفس السيناريو ده بيحصل في العلاقات كل واحد فينا بيدخل العلاقة وهو حاطط سيناريو معين وتابوه معين عاوز الشخص اللي قدامه على قد التابوه ده بالظبط لكن اللي بيحصل إن مع أول اصطدام بتيجي الأحداث وتخبط بتصوراتك وتوقعاتك عرض الحائط علشان تفهمك إن مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها أحط توقع وتصور وأحداث ولو اللي حصل خرج براها تحصل لي صدمة لأ في سيناريو بيتكرر كل يوم ناس كتير عاوزة ترتبط بشخص وتحوله لنسخة تانية منها مع إن أنت حبيت اختلافه عنك انت حبيته بكل تفاصيله المختلفة عنك فبيفضل يحاول يغيره ومش متقبل أو مت... ولا متقبلة اختلافه وبيضيع العمر بين المشاكل على الاختلاف ومحاولات التغيير اللي غالبا بتبوء بالفشل عشان احنا بنحاول نحول الناس لنسخة مننا ومش فاهمين انه لو اتغير هتتغير معاه مشاعرنا لان احنا حبيناه زي ما هو كده باختلافه انجذابنا ليه كان عشان شوية الحاجات اللي انت قاعد بتحاول تغيرها دلوقتي بس تعالى كده اقولك ان انت اصلا لو تقبلته زي ما هو وحسسته بده هتلاقي الطرف التاني بيحاول يرضيك ويتأقلم معاك ويقدم حاجات ما كانش بيقدمها أبدا وقت ما كنت انت رافضه وبتحاول تغيره هو ده بقى سر التقبل أنا حابة النهاردة أقدم لكم نصيحة صغيرة إن التقبل على عكس ما ناس كتير قوي فاهمين إن معنى التقبل هو إني أكبت مشاعري وما أتكلمش عنها وتظاهر خارجيا إني راضي في حين إن في معاناة داخلية من غير ما أتكلم لأ التقبل الحقيقي يعني التفهم يعني تفهم إن الأحداث اللي بتحصل مش عبثية وإن كل حاجة بتحصل في حياتنا لسبب ومفيش مجال أبدا للصدفة وإنت مش مظلوم ولا ضحية كل الدروس اللي عدت في حياتك عدت لسبب معين إما إنها كانت شايفة إنك غلط وحاولت تعدلك أو تصححك أو جات الدروس دي علشان تقويك وتحولك لشخص تاني أفضل كل اللي محتاجه عشان تعيش بسلام ويكون عندك تقبل هو تلات حاجات مع أي حدث يحصل في حياتك أيا كان الحدث أول حاجة اسمح للحدث ده إنه يحصل كون راضي تاني حاجة تعترف بيه يعني اوعى تنكر اوعى تقع اوعى تقع ضحية الإنكار والعقل اللاواعي تالت حاجة تحتضن الحدث وترحب بيه علشان يمر بسلاسة وينتهي بسرعة اللي هو أنا راضي ومتقبل وعارف ومتأكد إن ربنا هيرتب لي أموري بشكل أفضل أكيد تقبل الاختلاف هتنعم بالسلام الداخلي ودمتم بخير وصحة وسعادة وراحة بال دايما استنوني في حلقة جديدة ومواضيع جديدة علشان نطور من نفسنا ونغير حياتنا للأفضل كنت معاكم دكتورة رانيا مسعد وبرنامج رحلة مع رانيا